قلبي كله حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف العمر غالي قد ايه بشوقي كله حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف شوقي لك كان قد ايه بعمري كله حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف العمر غالي قد ايه بشوقي كله حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف شوقي لك كان قد ايه ما كنتش احس بوجودي الا وياك ما احسبش العمر اللي يعدي وانا بستنى ما كنتش احس بوجودي الا وياك ما احسبش الوقت اللي عدي وانا بستنى ما يدقش قلبي ما يدقش قلبي الا وهو طاير طاير للوقت معرفش ناري من ليلي معرفش ناري من ليلي معرفش ناري من ليلي إلا وأنا معاك ما يدقش قلبي ما يدقش قلبي إلا وهو طاير طاير للوقت آه معرفش ناري من ليلي معرفش ناري من ليلي معرفش ناري من ليلي إلا وأنا معاك ما يدقش قلبي آه ما يدقش قلبي إلا وهو طاير طاير للوقت معرفش ناري من ليلي معرفش ناري من ليلي معرفش نهاري من ليلي إلا وأنا معاك وهجرتني وهجرتني من بعد كل الحب ده وجرحتني وجرحتني كان العشم كان العشم فكر كده كان العشم فكر بلا وهجرتني وهجرتني من بعد كل الحب ده وجرحتني وجرحتني كان العشم كان العشم فكر كده جاي النهارده النهارده تقول لي اسامحك ونسيت تقول لي تقول لي ازاي انسى جرحك جاي النهارده النهارده تقول لي اسامحك ونسيت تقول لي تقول لي ازاي انسى جرحك انا انا هسامحك علشان شفت معاك معاك معاك معاك اسعد ايام عمري انا انا انا انا هسامحك علشان شفت معاك معاك معاك معاك اسعد ايام عمري انا انا انا انا هسامحك علشان عهدي هواك هواك هواك هواك كان فجر وشمس وقمري انا انا انا انا انا انا هسامحك علشان شوقي معاك معاك معاك معاك اسعد ايام عمري انا انا انا انا هسامحك علشان شفت معاك معاك معاك معاك اسعد ايام عمري انا انا انا انا هسامحك علشان عهدي هواك هواك هواك هواك كان فجر وشمس وقمري أنا- أنا هسامحك علشان شفت معاك معاك معاك معاك أسعد أيام عمري أنا أنا أنا أنا أنا هسامحك علشان شفت معاك معاك معاك معاك أسعد أيام عمري أنا أنا حسامحك علشان عهدي هواك هواك هواك هواك كان فجري وشمس وقمري ما تقول ما تقول اللي انت جرحتي وانت ودي لي مش راضي تروح من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله ابقى بحبك ولا ايه بس اللي جرى لي ما تقول ما تقول يا اللي انت جارحني وندوبت لي مش راضي تروح من بالي ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا اللي منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي انتي كل حياتي وأكتر من حياتي وانتي احلى همسه بتواسي قهراتي انتي كل حياتي واكتر من حياتي وانتي احلى همسه بتواسي قهراتي ذكرياتي يا ذكرياتي انا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي انا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي انا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي انا منك يا ذكرياتي انتي كل حياتي واكتر من حياتي وانتي احلى همسه بتواسي قهراتي انتي كل حياتي واكتر من حياتي وانتي احلى همسه بتواسي قهراتي كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان ذكرياتي يا ذكرياتي انا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي انا منك يا ذكرياتي انتي كل حياتي واكتر من حياتي وانتي احلى همسه بتواسي قهراتي اه انتي كل حياتي واكتر من حياتي وانتي احلى همسه بتواسي قهراتي كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان آه كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي أنتي كل حياتي وأكتر من حياتي وانتي احلى همسه بتواسي قراراتي انتي كل حياتي واكتر من حياتي اه انتي احلى همسه بتواسي قراراتي كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان قبل ما افتكرك بشوف حب نبع الحنان حبي كان في واحتمالي اه انتي شاهدة ليالي حبي كان في واحتمالي وانتي شاهدة ليالي حبك كان يقول كفاية كفاية وانا اقول له خد كمان خد كمان يا ذكرياتي يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي انا منك يا ذكرياتي انتي كل حياتي واكتر من حياتي وانتي احلى همسه بتواسي قهراتي انتي كل حياتي واكتر من حياتي وانتي احلى همسه بتواسي قهراتي كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان آه، كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان آه، حب اللي ياما اديته من نبع الحنان آه، كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان حبي كان في واحتمال وانتي شاهدة يا ليالي حبي كان في واحتمال وانتي شاهدة ليالي حبك كان يقول كفاية كفاية وانا اقول له خد كمان خد كمان لو سهرت الليل لو سهرت الليل تعيد كل اللي فات بالثواني والدقايق والساعات لو سهرت الليل لو سهرت الليل تعيد كل اللي فات بالثواني والدقايق والساعات لو سهرت الليل الليل الليل الليل لو سهرت الليل الليل الليل الليل تعيد كل اللي فات بالثواني والدقايق والساعات هتلاقيلي ايه تلومنيهم عليه هتلاقيلي ايه تلومنيهم عليه يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى الذكريات الذكريات هتقول لك ايه هتقول لك ايه الذكريات الذكريات هتقول لك ايه هتقول لك ايه الذكريات الذكريات هي الذكريات هدرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري هدرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري هدرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري هدرتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري عجلتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري عجلتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري كدبت عليك ضحكت عليك كدبت عليك ضحكت عليك كدبت عليك ضحكت عليك حبيت عليك عمري عمري يا يا يا يا عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم خدعتك يوم عمري هجرتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري هجرتك يوم يوم عمري آه جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك حبيت عليك عمري عمري يا يا يا يا عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري خجلتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري خجلتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري خجلتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري خجلتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك حبيت عليك عمري عمري يا يا يا يا عمري وعايزنا نرجع تاني تاني تاني تاني طب اروح من جرحك فين اروح من جرحك فين ده انا ليا قلبي واحد واحد قلبي واحد ويا ريتهم كانوا اتنين يا ريتهم كانوا اتنين هو عايزنا نرجع تاني تاني تاني تاني طب اروح من جرحك فين اروح من جرحك فين ده انا ليا قلبي واحد واحد قلبي واحد ويا ريتهم كانوا اتنين ويا ريتهم كانوا اتنين وعايزنا نرجع تاني تاني تاني تاني طب اروح من جرحك فين اروح من جرحك فين ده انا ليا قلبي واحد واحد قلبي واحد ويا ريتهم كانوا اتنين ويا ريتهم كانوا اتنين ما تقول ما تقول يا اللي انت جارحني ومدوبني ليه مش راضي تروح من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله ابقى بحبك ولا ايه بس اللي جرالي ما تقول ما تقول ما تقول يا اللي انت جارحني ومدوبني ليه مش راضي تروح من بالي ده الجرح ده نحاول ننساه ما دام قدرنا وسامحنا حاولت ليل اهرب من الشوق حاولت ليل اهرب من الشوق لماضي حب احنا عشنا وقلت له ارحمني يا شوق وقلت له ارحمني يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق ده الجرح ده نحاول ننساه ما دام قدرنا وسامحنا سمعت قلبي بصوت مجروح يناديني سمعت قلبي بصوت مجروح يناديني ده الجرح جرحي انا انا انا انا وانا مين ينسيني سمعت قلبي بصوت مجروح يناديني سمعت قلبي بصوت مجروح يناديني ده الجرح جرحي انا انا انا ولا منين ينسيني لو كان بإيدي وبأمري كنت أنسى مهما قاسي قاسي مهما قاسي النور لكن انت وانت حبيب عمري ده الجرح منك اه الجرح منك الجرح منك جرح العمر لو كان بإيدي وبأمري كنت أنسى مهما قاسي قاسي مهما قاسي النور لكن انت وانت حبيب عمري ده الجرح منك اه الجرح منك ده الجرح منك جرح العمر لو كان بإيدي وبأمري كنت أنسى مهما قاسي قاسي مهما قاسي الأمور لكن انت وانت حبيب عمري ده الجرح منك اه الجرح منك الجرح منك جرح العمر ياما ياما حبك خلاني اسهر وانا مشغول احن لك وارجع تاني تصعب عليا واقول ياما ياما حبك خلاني اسهر وانا مشغول احن لك وارجع تاني تصعب عليا واقول اقول يا ما حبك خلاني اسهر وانا مشغول احن لك وارجع تاني تصعب عليا واقول يا ما ما ما حبك خلاني اسهر وانا مشغول احن لك وارجع تاني تصعب عليا واقول يلي حبيت وقدرت تنسي جراح الحب الحب يلي حبيت وقدرت تنسي جراح الحب الحب جرحي انا غير اي جرح وحب انا غير اي حب جرحي انا من اي جرح وحب انا من اي حب يلي حبيته وقدرته تنشي جراح الحب الحب يلي حبيته وقدرته تنسي جراح الحب الحب جرحي انا غير اي جرح وحب انا غير اي حب اسمع هواك يناديني والذكريات تناجيني اسمع هواك يناديني والذكريات تناجيني ليه افتكر له ناسيه ليه هو طويل ليالي هلالي ليه ليه انسى عشرها ليا ليه انا عشتها ويا ليه ليه ليه آه ليه افتكر لولا فيا ليه وانسى ليالي هنا ليه ليه ليه ليه ليه ليه انسى عشرها ليا ليه انا عشتها ويا ليه ليه ليه عيني قلبي انكوى ويا مالي ايدي طالي عيني حاسس سهت وطانا وهو خالي البال يا عيني عيني قلبي انكوى ويا مالي ايدي طالي عيني أحد سهت وطلب وهم خال البال يا عيني آه يا عيني ما تقول ما تقول يا اللي انت جارحني ومدوبني ليه مش راضي تروح من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله ابقى بحبك ولا ايه بس اللي جرالي ما تقول آه ما تقول انت جرحني ومدوبني ليه مش راضي تروح من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله ابقى بحبك ولا ايه بس اللي